السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فاليوم آخر لقاء في خطوات وفرجات وحقيقة سبحان الله الواحد كان قاعد يفتكر النهاردة أول السلسلة دي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن الاقتراح أصلا جاء إيه ما تيجي نعمل درس واحد عن الموضوع بتاع خطوات وفروجات النهاردة يعني كان من أخونا جرار الله يبارك في عمره تمام مرة في الثانية في الثالثة ادي عشر مرة وفي نفس الموضوع سبحان الله الواحد ساعات بيحط بذرة بس ما يكونش مقدر هي ممكن تطرح ايه فلا تحقرن من المعروف شيئا قط ولو حتى ان انت تقول لواحد ان هو يعمل فكرة فكرة ممكن تكون مفيدة لناس كتير جدا جدا انا شخصيا استفدت انا شخصيا استفدت فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات صاحب الفكرة وفي ميزان حسناتكم جميعا بالمناسبة أن المعلم والمتعلم أجرهم سواء صح؟ حد عارف المعلومة دي؟ تمام؟ أن المعلم والمتعلم الاثنين أجرهم واحد يعني اللي بيحضر الدرس زي اللي بيدي الدرس حد يعرف المعلومة دي؟ تمام فيعني احتسب نيه احتسب نية الفكرة مش فكرة انت بس بتحضر درس لا الفكرة فكرة ان ان يعني الموضوع اكبر من كده الموضوع اكبر من كده فنسأل الله عز وجل القبول للجميع طيب في سكة سفر طويلة قوي من عشر دروس اتكلمنا عن اللي بينا العداوة اللي بيننا وبين الشيطان وتاريخ العداوة وهو بيعمل ايه وبيميز ازاي وبيشم ازاي والاساليب اللي خدنا منها واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس لحد ما خلصنا يجي حوالي 10 11 حاجة جمعناهم في 10 نقاط ولكن في الجملة هم جواهم لو فصلناهم هنلاقي ان هم بالفعل بالفعل أكتر من 35 باب يعني احنا في الاخر ضغطناهم وقسمنا جوه انما في ال... بالفعل هم يمكن اكثر من 35 باب ده ما حصرت كده في وانا قاعد في العربيه انما هم اكثر من كده كمان اكثر من كده كمان لما نيجي نتكلم ان احنا ماشيين كل ده ليه كل ده عشان خاطر ندرك هذه المواجهه عشان تعرف عدوك بيشتغل ازاي فتواجهه ازاي وتعمل ايه وتشتغل عليه ازاي وتنقذ نفسك منه ازاي كل ده مهم جدا جدا جدا جدا عشان خاطر كده النهارده في اخر لقاء مش عايز اقول البرشامه بقى المانيفيستو احنا عندنا في اسكندريه بنقول مانيفيستو صح؟ عند في القاهره بيقولوا برشامه صح؟ زي انتوا عندكم استيكه احنا عندنا جومه لا اه جومه اه اه طماطم وقوطه فلافل وطعمية ناصية وإمة آه مشروع وميكروباص كل كل يعني احنا حرين وبكرة الصبح نغير عادي فالنهاردة مذكرة صغيرة كده ايه الحلول وايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها فاقي نفسي من الشيطان تماما تماما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشان خاطر بس تبقى مقدر حجم المشكلة قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه يعني الشيطان له في كل حاجة في حياتك باب فما ينفعش يكون الشيطان له في كل حاجة في حياتك باب وانت مش عارف تعمل معاه ايه طيب وانا ينفع اقفل الباب ده ها ينفع فيلم ولا ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما سلكت يا عمر بن- مع عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك والذي نفسي بيدي انت تمشي من هنا الشيطان يشوف له اي طريق تاني يقول لك يا عم الطريق ده في عمر ومش طالبه ما- يقول الواحد برضه يلتزم مكانه انا راجل ابليس او انا راجل شيطان اقف قدام عمر ما ينفعش فهي الفكره فين ان انت لازم تبقى فاهم ان ينفع اه ينفع ينفع ينفع ان انت اه تقفل الموضوع خالص ينفع ولكن لازم تشتغل على ده زي ما عمر بن الخطاب كان بيشتغل على ده وعمر بن الخطاب كان صاحي قوي ده صاحي قوي ده في كل تصرفاته بالمناسبه يعني يمكن من ابرزها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مره لقى ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بيصلوا وعمر بن الخطاب صوته عالي قوي وابو بكر الصديق صوته واطي قوي فراح قال له انت بتعمل عمر بن الخطاب انت بتصلي بصوت عالي كده ليه قال له اطرد الشيطان وقال لابو بكر الصديق ايه صوتك واطي كده ليه قال له اناجي ربي تمام فقال لعمر بن الخطاب وطي صوتك شويه قال لابو بكر الصديق علي صوتك شويه يعني اه كده شويه وكده شويه وسط بس الشاهد ان عمر بن الخطاب كان وهو بيصلي بيعمل ايه بيطرد الشيطان عشان خاطر كده الشيطان ما يجرؤش يمشي معانا في سكه واحده فينفع ينفع مين عملها قبليك عمر بن الخطاب يبقى ينفع بس عايزه واحد عمري بقى عايزه واحد يشتغل يكون صاحي ده عشان خاطر كده النهارده جاي لك بثمان نقاط تعملهم خلاص نقفل بقى موضوع الشيطان ده ونعمل يعني نعمل نعمل اي حاجه تانية في حياتنا ن- نواجه بقى الحاجات التانية في لسه كتير يعني في النفس والهوى والمجتمع والدنيا في حاجات كتير جدا بس نقفل القصه دي بقى خلاص نقفلها تماما واحد كيف أغلق على الشيطان أبوابه كيف تصبح هذه هي نهاية عمل الشيطان معي كيف تصبح المواجهة الأخيرة إزاي واحد يجب أن تستحضر عداوة الشيطان لك اوعى تنسى يجب أن تستحضر عداوة الشيطان لك وأساليبه معك لازم لازم تفتكر ان الشيطان ده ايه عدو قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هو هو هو هو يعني سبحان الله هو قال لك ايه ان الشيطان لكم عدو خلصت ليه في كلام تاني لأن الحقيقة دي وإن كانت مقررة عند كثير من الناس إلا إن في ناس مش واخداها عدو طب ما هو عدو عشان خاطر كده فاتخذوه ع- فاتخذوه عدوا لازم تبقى فاهم إن ده عدو ولازم تستحضر أساليب الشيطان معاك لازم لازم تدرك يعني الفكره مش فكره ان انت اه كنا قاعدين في درس اسمه التدرج اه والله التدرج والله طب ودرس التزيين والله ما شاء الله آه شوف بي- بيزين ازاي طب هو في درس تاني كان اسمه آه، آه، الحواجز آه، من المخالفات والله الكلام ده مظبوط طب والكسل مش ممكن ده كانه بيحكي عن نفسي طب والغضب ياه طب والمعرفش ايه يا وبعدين يعني يعني وبعدين يعني انت مش جاي تنبهر تمام انا مش جاي انبهر انما انا جاي اتعلم حاجه زي ما بيقولوا كده جاي اتعلم صنعه انا يعني لو نقدر نقول ملخص السلسله اللي فاتت كنا جايين عشان خاطر نتعلم صنعه ايه الصنعه ازاي اقفل على الشيطان ابوابه ازاي عشان خاطر كده لب السلسله كلها النهارده لبها كلها النهارده قلب السلسله النهارده اخر مره جاي اتعلم صنعه انما فكره ان يا يا يا وايه يا يا وبعدين هتعمل ايه فلازم تبقى فاهم ومدرك ومتيقظ ان لما تلاقي كده حد بي بيعرض عليك شيء حرام لازم تبقى فاهم ان الله الله الله، هو انا بتجرجر ولا ايه انا شكلي بتجرجر والله شكلي بتجرجر لا حقيقي انا جرجرت طب ايه طب مش يلا نرجع يعني مش تاخد بالك يا اصحى لما تلاقي حد حصل حاجة بينك وبينه وابتديت تشيل منه ولقيت نفسك رايح لمحمد فريد تقول له والله محمد بقى ال- اسلام عامل معاه موقف وحش قوي قوي قوي الله يهديه الله ما دي ايه اهو مشكلة وابتديت اشتكي وهبتدي اغتاب وشوية وحشتم وكلمتين والموضوع يوصل له وبعدين مشكلة بينا وهو ده اللي الشيطان عايزه يا تروح تقول له يا تسامح وتسكت خلصت خ- زي زي ال- واحد وانت مأدي بعربيتك كده وعامل ايه كسر عليك تقوم انت عامل ايه طبعا انت اخلاق راجل اخلاق اخلاق اخلاق اخلاق ذوق ذوق ذوق الصراحه تمام تعمل ايه تقوم ماشي بسرعه لا انت عايز تروح له ليه عشان تبص له البصه دي صح صح تقوم باصص له كده اللي هو ايه آه اللي هو ايه ده اللي هو ايه ده فتقوم معدي وما تعدي بتقوم عامل ايه باصص قدامك تاني وحارق بنزين وماشي او ماسك بقى طريق طريق اليمين او الشمال او هكذا. طب ايه شفت انت بقى دي وانت كده دب في اللي قدام شكرا ايه ده بقى ايه ده آه شيطان هو كسر عليك اه خلاص ما انت بتكسر على الناس كان يا عم بيعمل اي حاجه غلطان خلصت اكيد ده مش نازل من بيتهم يعني رساله لكل واحد بيتكسر عليه اللي كسر عليك ما كانش ده دخل اوضه نومه واتفتح الدولاب ولبس هدومه ونزل عشان يركب عربيته يكسر عليك ويروح يعني اكيد ده ما كانش المشوار ولا ايه رايح فين يا احمد والله نازل اكسر بس على واحد ما اعرفوش اه طب ايه وبعدين راجع على طول راجع على طول هكسر بس عليه وارجع تاني هرجع تاني فكسرت عليه وهو بقى خلاص اول ما كسر عليك مروح بقى وخلاص التسكايه خلصت اكيد ما كانش كده ده هو اكيد كان بيعمل حاجه يعني اكيد غلطان فانهي انهي انت نايم وسمعت اذان الفجر جاي الشيطان يقول لك ايه استنى بس شوية رايح يا عم ده- سمعتك في الدرس وانت بتقول قالوا لي ان انت هتقول كده انما بعض الناس تعمل ايه مش هو سمعنا في الدرس بيقول كده وعارف ويقوم نايم وبعدين خمس دقايق ويرن تاني ايوه فاضل فاضل لسه 10 دقايق طب ما انت عارف يعني طب ما احنا قلناها يعني جديد بقى ما احنا عر- عرفنا لقيت نفسك حصل لك موقف وحزنت فما حزنت حسيت ان انت كده همدان وعايز تنام ومخنوق ومش قادر وبتتحرك واحد وما اعرفش إيه. ما هو ده احنا ايه قلناه برضو قلناه برضو فهي الحاجات دي اللي الشيطان بيعملها فما ينفعش تقع فيها لا انت عرفتها يعني انت عرفتها يجي ساعات حد شاب يكلمني في التليفون يقول لي انا عارف ان اللي حضرتك بتقوله صح بس انا اعمل ايه قول اللي انا قلت لك اعمله يعني اعمل الصح اتصرف يعني ايوه يعني اعمل ايه ما احنا قلنا اعمل ايه ايه يعني خد برشامة التقوى كل يوم الصبح على الريق والتانية بتاعة الخشية والت... مفيش في مجاهدة للنفس في ان انت تشتغل ففكرة ان انت تستحضر عداوة الشيطان وتستحضر اساليبه دي مش عشان خاطر هقول لكم انا حاجة حلوة بنات هيزعلوا شوية قوي عارف لما تمشي في الطريق وتلاقي عربية ايه مش عارفة توصل نفسها تمام تيجي تضرب عينك جوه العربية تلاقي واحد قاعد جنب واحدة وهي اللي بتسوق وعمال يقول لها ايه تقوم انت عامل ايه واخد يمين خالص او الشمال خالص وابعد عن ايه الشر وغني له عادي تقعد تغني لها طول ما انت ماشي تبعد عنها تبقى دي بتتعلم السواقه وممكن وهي واحد آه، مثلا يحصل اي حاجه تقوم عامله كده جايباك فانت تبعد عن دي خلاص زي كده وانت في شارع ضيق ولقيت واحده بتركن تعمل ايه شارع ضيق خلاص تعمل ايه لا تطلع الموبايل بتاعك وتدور على الرسائل بقى الناس اللي بعتت لك رسائل وتقعد ت- ت- ترد عليهم قاعد شويه يعني ما تضايقش نفسك ب- ما هو برضه انت مش منطق ما تضايقش نفسك افتح بقى وايه والناس قالت ايه اه والاخبار وايه الأ- ولو مثلا في مشروب آه كلم مامتك طمنها قدامي يومين ثلاثه وارجع يعني كل ده ممكن يحصل في خلال الفتره اللي انت موجود فيها عشان ما تقلقش اللي حواليك انها تقعد بقى تقول وما اعرفش ايه ومامتها جايبها لها وده ما اعرفش ايه ما اعرفش خ- انجز خلاص الموضوع ينتهي طبعا احنا بنهزر البنات دلوقتي بقت سواقه ايه مش ممكن حاجه هايله حقيقي استغفر الله العظيم يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب والله يا رب اعفو عنك الشاهد ان واحد استحضار عداوه الشيطان واساليبه تستحضر عداوة الشيطان وتستحضر أساليبه يبقى قصاد عينك إيه؟ التزيين وإيه تاني؟ التدرج والتخويف والتعظيم والكبر والكسل والنسيان الغضب الشك مم. الحواجز من المخالفات الهم الحزن الافساد بين الناس كل ده يبقى في دماغك اول ما تلاقيه اهو الكتالوج اهو يعني الايكويشن اهي ابتدت تب- تبتدي ما تمشيش انت معاها لازم يبقى في في الاخر عامل يوقف التفاعل اللي هيحصل تفسد عليه افعاله زي ما قلنا قبل كده ما تبقاش عند حسن ظن ابليس بيك فرقم واحد ان تستحضر عداوة الشيطان وتستحضر اساليبه واحد اتنين مهم بقى الكلام اللي جاي قوي اتنين ملهاش اي علاقة باللي احنا قلناه قبل كده ايه اتنين الاخلاص ان انت تكون مخلص في اعمالك الصالحه مع ربنا الله طب ايه علاقه ده بموضوع الشيطان هفهمك اولا ليه الاخلاص قال جل في علاه قال ربي اي الله عز وجل قال على لسان الشيطان قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ها، إلا عبادك منهم المخلصين أنا بقى باللي أنت أغويتني بيه على لسانه على لسان الشيطان لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين كله هيغوي بس استثنى الشيطان بقى قال لك إيه إلا عبادك منهم المخلصين في ناس كده أنا مش هقدر عليها أنا عارف مين دول الناس المخلصين طيب ليه هو كده ايوه ليه يعني هو كده ليه لان الناس دي بينها وبين ربنا حاجه الناس دي بينها وبين ربنا حاجه زي ما بقول لكم يا شباب دايما كده لازم يكون بينك وبين ربنا حال يعني ايه حال علاقه علاقه عارف انت هقول لك ايه لو انت مثلا مثلا مثلا واحد قريبكم من بعيد دخل بيتك تمام وهم في عزومه كده انت عامل عزومه وكان في تورته واي حاجه ولقيت الولد صغنطط خالص خد طبق فيه التورته والراجل كان عنده فنان يعني فعمل في حته كده في الارض رسمه تشكيليه سرياليه سريانيه مجرده من التورته تعمل انت ايه ازيك يا حبيبي ازيك ازيك يا جماعه خلي بالكم الولاد وما اعرفش ايه وكده تمام طيب لو نفس الكلام ده حصل مع ابنك هتعمل ايه طلع لي مش ممكن الواد مش ممكن فنان تقوم جاب الموبايل مصوره ومنزلها على على الجروب بتاع العيله شفتوا ابني بيعمل ايه تمام وبعد كده بقى نبقى ننظف انا قصدي ايه ان انت وابنك في بينك وبينه حاجه الحاجه دي سمحت ان هو لما يقع في الغلط ان انت تتقبله بشكل عادي جدا مفيش مشكله انما نفس الغلطه لو حد تاني عملها ممكن تتضايق ولله المثل الاعلى ان في كده عند ربنا سبحانه وتعالى خواص اهل الله وخاصته الناس دي لها تعامل خاص وستر خاص ورحمة خاصة وكرم خاص الناس دي لها رزق خاص وقبول خاص ووضع بين الناس خاص وعند الملأ الأعلى أو في الملأ الأعلى ذكر خاص ناس كده من الخواص أهل الله جل في علاه ناس كده بينهم وبين ربنا عمار اللي قلبه متعلق بربنا قلبك يكون متعلق بربنا من تعريفات الجميلة للإخلاص قال لك إغماض عيني القلب عما سوى الرب إن قلبك ده له عينين اتنين لما تيجي تعمل عمل ما لو شاف الناس يعمل للناس طب لو غمض يشوف ايه ما يشوفش حاجة خالص او مفترض بقى ان هو يغمض عينه عن كل حد الا ربنا فلما يجي يشوف ما يشوفش ما يشوفش الا ربنا لما يجي يصلي ما يصليش الا ربنا لما يجي يصوم يصوم لربنا لما يجي يحسن يحسن لربنا من أجل الله يعني ولما يجي يعبد حياته كلها لله جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فكرة إن أنت تكون مع ربنا بس يخليك من الخواص اللهم اجعلنا منهم الشاهد ان المخلصين دول ربنا سبحانه وتعالى كفلهم بحفظه شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن سيدنا يوسف يقول ايه ولقد همت به وهم بها ها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا إنه من عبادنا المخلصين ده عبدي خالص خالص فلما يبقى في حاجة الله عز وجل يرسل إليه ما يحفظه حتى أنت كده لما يبقى بينك وبين ربنا حال ويكون في إخلاص عارف ما هو كلنا بتعرض علينا الفتن والذنوب لما تيجي تعرض عليه حاجة ساعات تبقى أنت إيه لا ولقد هم هم بها خلاص من جوايا انا بقول ايه من جوايا انا كشخص مثلا من جوايا بقول ايه والله فكرة والله فكرة يعني ليه لا تمام بس تيجي تعملها تلاقي مرة واحدة كده اهو الأذان الله أكبر الله أكبر باظت الفكرة خلاص تيجي تعمل حاجة غلط تلاقي الباب عند شقتكم بيتفتح ايه في ايه اه رحنا لهم ما لقيناهمش فراجعين نقعد ده انا كنت عامل حسابي بقى تمام لا لا تيجي كده توضب لحاجة ولسه هتعملها تلاقي التلفزيون شغال على التايمر وفتح على قناة المجد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يحصل حاجة رسالة تجيلك كده من ربنا والله لا لا لا لا لا لا لا, لا مش هينفع مش مش هعملها لا مش هعمل كتير قوي بنسمع قصص في التوبة جميلة جميلة تيجي تلاقي السبب من وجهة نظر أنا لا يستدعي توبة لا يستدعي بصراحة إن البني آدم ده حياته كلها تتشقلب عشان الموقف ده بس الواقع بيبقى إيه؟ إنها بتتشقلب كلها عشان الموقف ده عشان خاطر كده بقول لكم خليكم مع ربنا ركز انك تكون مخلص الفكرة مش فكرة اه والله والله الاخلاص ده حاجة جميلة مش كده فكرة ان انت وانت بتعمل العمل تبقى حريص ان يكون التعامل بينك وبين ربنا مباشر تبقى حريص على ركعتين في جو في الليل محدش يحس بيك فيهم حريص على صدقة حريص على عمل صالح بينك وبين ربنا بس تعمله كده وبعد ما تعمله محدش يعرفه وتعيش وتموت ولا تذكر به بينك وبين ربنا بس مرن نفسك على الإخلاص ادرس الإخلاص لما تكون مخلص ربنا يحميك والشيطان أول من اعترف بهذا الأمر قال لك هيزين وهغوي وهجلهم من كل حتة وهعمل كل حاجة بس هو استثناء بس إلا وشوف الشيطان قال لك إيه إلا عبادك نسبهم لربنا إلا عبادك منهم المخلصين ناس المخلصين دول فأنا عايزك عارف لما لما احنا نقول حتى في لهجتنا المصرية كده أنا تعبان خالص تمام خالص ايه عندي ايه خالص على اخري وانا عايزك تبقى مخلص ايه خالص خالص مخلص كده على اخرك بالمناسبه ومن اجمل ثمار الاخلاص البعد عن الذنب انت متعود تشتغل لمين من اجمل ثمار الاخلاص البعد عن الذنب انت متعود تشتغل لمين لربنا تيجي تعمل ذنب صح هتعمله لمين لربنا ينفع مش تعمله عشان خاطر كده لما المخلص اللي في مقام الاخلاص لما يجي يقع في الذنب يقع ايه هفوه كده غصب عنه ما جاتش هو متعود ما يشتغلش الا للملك جل جلاله فما يجي يشتغل ما هو ما الشغل ده ما ما ما, ما ينفعش ما يرضهوش فلما يجي يعملوا يعملوا كده زي ما بيقولوا تلصقة يعملوا كده أي كلام كنا لسه بنقول عن محمد بن واسع إيه كان لا يحسن أن يعصي الله كل ما يجي يعصي ربنا كده تطلع مش كده يعني يعني في معاصي بتتعمل أحسن من كده بكتير يعني يعني الواحد مننا يشوف يقول لا والله لا الموضوع محتاج مجهود يجي ده يجي يعصي ربنا مش عارف يعصي ربنا مش جاية بيحب ربنا قوي بيحب ربنا قوي فاللي يحب ربنا قوي وما يشتغلش إلا ليه ما يعرفش يعمل حاجة ما ترضيهوش ولو نفسه غلبته وعملها يعملها وهو يتجرع المر يبقى بيعمل الذنب ودمعته على خده أنا مش عايز بس نفسي غلبتني اعمل ايه مش عارف يخلصوا ويخش يتوضا ويصلي ركعتين ويتوب وهو ساجد يقول لربنا والله ما كنت عايز اعصيك والله ما كنتش عايز ما كنتش عايز بس مش عارف في ايه يعني حتى تلاقي يعني انا مش عارف في ايه يعني والله بحبك والله نفسي ارضيك ولسه كنت في درسه وتصدقت وبطلت وكذا بس ساعات كده الاقي نفسي مره واحده كده كاني بتسحب من مش عارف يعني بتسحب كده اكن اكني والله يا رب ما انا عارف اقول ايه يا رب سامحني والله ما كان قصدي و... ويحلف والله ما كان قصدي كأنه عمل حاجة غصب عنه واضح ان ان فعلا ممكن يكون عمل حاجة غصب عنه اللي انا عايز اقوله لا شك ان كل واحد فينا بيمر بلحظات زي كده الاخلاص فيها يعلى ويحس بكل اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده حافظ بقى على الاحساس ده لما يجيلك عشان خاطر النعمة لما بتيجي وبتمشي ممكن ما تجيش تاني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيته في جنب البيت كده في, في أحد الأركان كسرة خبز حتة عيش قديمة ناشفة مرمية فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونفض عنها التراب وقال يا عائشة أكرمي نعمة الله سكها كده وقال لها أكرمي نعمة ربنا أكرمي نعمة الله فإنها قلما ذهبت عن قوم فرجعت إليهم اكرم نعمة ربنا لما يجي لك الإخلاص اكرمه لما يجي لك الإخبات اكرمه لما تجي لك الصلاة في المسجد اكرمها لما يجي لك القرآن اكرمه لما يجي لك الطاعة لحد عندك اكرمها عشان خاطر لو مشيت قلما ترجع قلما ترجع قلما واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ويمكن مفيش أكبر من عذاب إن ربنا يحرمك من طاعته ومن استمتاع بالطاعة يبقى الطاعة ملهاش طعم ولما يبقى ملهاش طعم تبطلها وما تبطلها يطبع على قلب العبد فيقفل منها يجي يشوفها مش عايزها وبعدين يضيع فأكرموا نعمة الله فإنها قلما ذهبت عن قوم فرجعت إليهم الإخلاص خليك مخلص غمض عينيك وما تشوفش إلا ربنا ثلاثة الافتقار الافتقار والتجرد أقصد إن أنت لازم تبقى فاهم إن لو حد هيحميك وهينجيك ربنا مش حد تاني مش تخطيطك مش حضورك لسلسلة خطوات وفروجات مش اللي حواليك مش قرآن اللي انت حافظه مش الدرس اللي بتحضره مش المجتمع اللي انت وسطه اللي هيحميك ربنا قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فلولا إيه ربنا قال إيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فمين اللي بينجيك من الشيطان هم؟ هو ربنا فخليك عارف دي كويس مش عشان خاطر انت فتك ولا عشان خاطر انت صاحي ولا عشان خاطر ولا عشان خاطر ولا عشان خاطر روح له وقول له يا رب اديني بيقول لك السواقين بيقولوا الكلمه دي دايما يقول لك ايه الطريق ملوش كبير تمام والبحارين يقولوا دي كلمه دي دايما يقول لك البحر ملوش كبير تمام وبتوع البيزنس يقولوا الكلمه دي دايما السوق ملوش كبير وعلى فكره مفيش كبير ابدا عشان خاطر كده احنا في الصلاة عشان تدخل الصلاة تقول ايه الله اكبر بالمناسبة هي دي جملة مفيدة يعني لما اقول لك محمد اطول حسين اجمل محمود ارفع دي جملة مفيدة مش مفيدة محتاج تقول لي حد بعدها انما لما اجي اقول لك الله اكبر تفهم ليه لانه اكبر من كل شيء أكبر من كل شيء فتكفي لوحدها الله أكبر فالفكرة أن أنت تكون فاهم أن الله أكبر أن اللي أعطاك ربنا واللي منعك ربنا واللي منع عنك ربنا واللي رزقك ربنا وكل حاجة ربنا هو ربنا بس فلولا فضله ورحمته كان الشيطان خطفك عشان خاطر كده دايما اوعى تبقى فاكر ان احنا جدعان قوي لا الدنيا ما فيهاش كبير ناس بتتخطف كده كده يبقى راجل ماشي ومش عايز استرسل في القصص لان انا معايا قصص لو حكيتها لكم هنمشي كلنا آه بنضرب كف على كف كان الواحد ساعات بيجي له كده ايه ده هو ايه في ايه هو كل الناس كده هو في ايه بس يمكن عشان خاطر انا ما بيجيليش الا المشاكل مفيش حد يكلمني ولا انا كويس والله يومين دول وبتاع لا لازم حد يكلمني يكون الدنيا رايحه معاه خالص يبقوا قولوا لي ان انتوا كويس يبقوا كلموني يقولوا لي والله انا كويس تمام يعني ارفعوا من معنوياتي فالواحد بيشوف حاجات ما ينفعش يعني ما ينفعش تتخيل ان حد يتخطف في الموضع ده وتلاقيه مش اتخطف راح راح ليه هو كده نفس الشخص ده لسه حد كان بيحكي لي قصة في غاية الفتنة حاجة كده يعني ما ينفعش تتحكى ما ينفعش تتحكى والشخص بيقول لي ايه بيقول لي ده انا لما كنت زمان بسمع ان حد عمل كده كنت بقول هم دول بني ادمين ازاي شوف هو بيقول ايه عشان خاطر كده يا شباب انا قلت اكتر من مره وبالله عليكم احفظوا الكلمه دي اللي بيتفتن مش عامل حسابه يتفتن ده هو مره واحده اتفتن على طول كده اللي بيتفتن مش عامل حسابه ده هو ماشي فايه اللي حصل؟ اه اتفتن اتخطف فبلاش ثقه بالله عليك في نفسك لان اللي حميك مش نفسك اللي حميك ربنا لما تنسى ربنا ما تلاقيش حد يحميك أليس الله بكاف عبده آه إنما أنت مين مين يكفيك غير ربنا مش هتلاقي حد ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ثلاثة الافتقار والتجرد طيب أربعة أربعة التيقظ وعدم الاسترسال كلنا بنقع كلنا ممكن نتخبط خبطة يمين تجيب رفرف شمال تتحك ورا عيل يعدي بمشمار يجيبك من أولك لآخر آخرك بتحصل ليه؟ لأن احنا مش معصومين بس ربنا قال إيه بقى؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إيه ده فإذا هم مبصرون صحيح يلا ده أنا وقعت هي دي هي دي اللي أنا بتكلم عليها إن لما الشيطان يمسك اصحى فوق ركز ما تسيبوش ياخدك والله تعالى حبيبي ايه بس واخدني فين تعالى حبيبي تعالى في فين بس يا عمو فين والله تعالى بس حبيبي فين يا عمو هشربك حاجة صفرة حبيبي تعالى فين بس يا عمو بس وبتاع وايه الاخبار تمام راح انما تعالى حبيبي فين بس يا عمو تمام تعالى بس انطر ايدك امشي فوق انا خدت لي خطوه خطوتين وانا هكمل للاخر ولا ايه انا كل مره اكمل للاخر لازم افوق كل مره بتتزين لي وقع لا ايوه بس هي حلوه ايوه ما هو شغلته يخليها حلوه يا جماعه هو شغلته يخلي الموضوع ده حلو فلما يخليه حلو يبقى هو عمل ايه عمل اللي عليه فاضل انا اللي عامل اللي عليا يعني هو ما عملش حاجه اوبشن يعني يعني كده ايه آه والله ده هو الشيطان اصلا بيخليها وحشه فهو المره دي خلاها لك حلوه فانت بقى اتخضيت ايه ده سربرايز مش ممكن الذنب بقى شكله حلو مش ممكن ما هو الذنب هيخلي الذنب شكله ايه على طول حلو الفكره فكره ان انت تقول لا انفض ايدك منه لا لا مش جاي مش كل مره يضحك عليا مش كل مره اقع مش كل مره ومش شرط يبقى كل مرة ممكن من أول مرة تمشي وتفلت ليه متهقص خدت خربوش مش لازم تطعن كنت لسه بقول لحد كنت بقول له ايه في ذنب معين ارفع ايدك قال لي قبل ما ايدي ما اعرفش ارفعها قلت له لا ارفع ايدك قبل ما تتقطع ساعات الواحد بيوصل لنقطة اللا عودة من وجهة نظره طبعا بس كنت في عافية انت من الكلام ده كله وقاعد في السليم وفي الأمان لما وقعت ودخلت في الحتة من بره كده اهو ايه اللي حصل من بره بره بقى اطلع عارفين يا شباب يمكن هيعرف كلامي قوي اللي كان مش ملتزم تماما تماما تماما ومقضيها خالص خالص ورجع عنده 100 مصيبة بيخرج منها وتعبان وبالمناسبة الموضوع مش سهل وفكرة ان ربنا يعلق على كل الذنوب اللي انت عملتها يستبدلها لك كلها حسنات دي مش فكرة ان والله بقى عشان خاطر الراجل رجع وبتاع لا ده هو بيعمل مجهود جبار الولد كان كل يوم مع بنت الولد كان بيتنطط وبيروح يمين وشمال كان بيشرب كان بيسمع كان بيخلي كان بيساوي لما يجي يقول انا هتغير لا الموضوع صعب لا كان لازم يبقى فيه اجر بصراحه وكان لازم يبقى فيه اجر كبير لان انا وانا بطلع من تحت انا بطلع يعني في ناس بتبتدي من ال zero تاخد بقى step 1 step 2 3 4 5 6 يطلع انما في واحد بادي من negative 85 ده لما يجي يقول انا عايز اطلع negative 45 يعني negative قصدي مثلا 84 83 هيعيش عمر طويل جدا وهو في negative مثلا يوصل والله انا وصلت دلوقتي ل negative 45 او negative 24 مش هينفع عشان خاطر كده الراجل ده تحديدا لما بيبدل حياته مره واحده كان ب negative كام 85 يبقى بوزيتيف 85 على طول ليه النطه دي جت منين المشقة اللي القلب اتحط فيها وعصرة القلب اللي اتحط فيها عشان خاطر يغير حياته وصحبته وطريقة كلامه وطريقة كلامه وطريقة لبسه كل حاجة كانت صعبة جدا كانت صعبة جدا أنا فعلا الواحد الموضوع صعب غير صحابي واروح بقى لشباب تاني فكسان من وجهة نظر أنا زمان نطط واروح وهو بيكلمني يقول لي اهلا اهلا اهلا اهلا وفي ناس ايه كده ايه طبعا ناس جميله ولطيفه بس كده تحس ان هو سايح ونايح على نفسه كده تيجي تكلمه كده اه فاكر شريف امبارح ايوه السلام عليكم ورحمه الله بقى. طبعا انا بقى واحد زيي مثلا وهو لسه في بدايه الالتزام وانا بسلم على الراجل ده انا بص هو ايه في هو مش مظبوط ولا ايه هو في حاجه هو الراجل ده ايه طب يعمل طب انت بتعمل كده ليه يعني ده ايمان ايمان مين يعني ايمان مين ده كده نهى مش ايمان فانت تبقى تمام فانت تبقى تبقى يعني تبقى مش مصدق هو هو طب انا هبقى كده لا طب انا مش عايز ابقى كده طب وانت كده واحد صاحبك تاني بقى اوعى تبقى كده بس قدامي مش كده بس لو طلعت كده تبقى انت مش مصدق فيمشي الولد ايه مقفول ما هو برضه مش هينفع نكمل كده يا جماعه يعني انا واحد من الناس ممكن واحد هي طبيعات طبيعات طبيعات يعني واحد في ناس بتبقى طبيعته ان هو كده وفي واحد طبيعته مختلفه في واحد ممكن انا واحد زي لو آه ما شاء انا لما اقعد القعده دي ابقى قاعد ايه طب ايه مش هتخلص بقى القعده دي ولا ايه؟ يعني ما بحبش انا الجو بتاع اللي هو ال ال ال ال ال في واحد تاني سايح ونايح معاه الاثنين يروحوا يعملوا بقى مع بعض اي حاجه بس انا انا كشخص ممكن ما اتحملوش فما اجي اتغير طب ده بند واحد بند ايه؟ الصحبة طب وصحبة البنات ايه البديل يا نهار ابيض ده مفيش بديل طب وصحبة الولاد لقيت بديل فكسان رحت رحت صحبة البنات ملهاش بديل عارف انت ما تخش صيدلية تقول له انا عايز الدواء الفلاني يقول لك لا والله انا عندي البديل تقوم انت متنطط وقايل ايه؟ لا انت بقى بتخش الصيدليه تقول له يقول لك ايه؟ مفيش بديل طب وبعدين؟ طب انا عيان دلوقتي انا مدمن سعادتك اعمل ايه اعمل ايه الموضوع فيه مشقه تفريحة الخروج الفاظ كلامي ده انا بعد كده بفكر انا بقول ايه وحاول ايه يا جماعه انا ما كنتش بفكر انا كنت بتكلم بقول اللي انا عايزه فما يجي يعمل كل ده لا عشان كده ربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جميل ربنا جميل الله العظيم جميل عشان كده عمر بن الخطاب لما أسلم قال لهم أنا أكتر واحد عنده حسنات ليه؟ اه الدنيا كانت خربانة على الآخر خربانة عشان خاطر كده لما واحد يبقى مقضيها شمال قوي لما يلتزم تلاقيه في أقصى الشيء في أقصى اليمين ليه هو كده هو ما يعرفش يتعامل إلا إن هو يدي الحاجة حقها لما كان شمال كان شمال قوي لما يبقى يمين يبقى يمين قوي برضه فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل اليمين اللهم امين الشاهد كن متيقظ كن متيقظ لما تتلطش لطشه لما تتعور تعويره لما تاخد خطوه ارجع في ساعتها خليك صاحب يقظه ما تسترسلش اوعى تفتكر ان انت في اي حاجه اتدبست طب افرض واحد جاي يقول لك طب انا اصلا ما اتلطشتش ده انا حضرتك دلوقتي غرقان ايه الحل هفترض ان انت غرقان يعني هفترض ان واحد دلوقتي شايف نفسه غرقان في الذنوب والمعاصي وهو متخيل ان هو مش عارف يطلع والله ابدا والله ابدا مهما كنت غرقان اصل انتوا عارفين عارفين هنا في اسكندرية مثلا لما واحد عربيته يخبط بيها واحد على البحر ايه اللي بيحصل الاسعاف بتجيله بعد ما بيموت لما واحد بيغرق بيتصلوا بالغطاس يصحوه من البيت عشان خاطر يجي ينقذه يجوا بقى ينتشلوه إنما لما تكون أنت في نص البحر واللي بينقذك وبينجيك ربنا ما تقولش خالص أنا في نص البحر دي ينجيك ينجيك لو رفعت ايدك للسما كده ينجيك انت مش محتاج ان انت تكون قريب من الشط عشان خاطر ينجيك لان عند ربنا جل في علاه اللي جنب الشط زي اللي في نص البحر لو كتب عليه النجاة هينجو لو كتب عليه النجاة هينجو خليك مع الملك ارفع ايدك ليه بالليل كده قول يا رب انا غرقان وانا ثقتي في نفسي ما تسمحليش ان انا ابقى متاكد ان انا ممكن اتغير وابقى حاجه احسن بس ثقتي فيك كبيرة يا رب خرجني وانقذني ونجيني و... واكتب لي الخير اكتب لي الخير انا مش من المتقين اللي موجود في الآية اللي, ما... اللي ذكرتهم في الآية بس انا نفسي اكون من المتقين فطلعني يا رب من اللي انا فيه شوف ربنا يقول ايه بقى اما يجيب المضطر اذا دعاه احنا قلنا قبل كده ايه المضطر ده قلنا قبل كده صح يعني ايه مضطر واحد مضطر يدعي مضطر السلف هم بيشرحوا المضطر دي يقول لك وك... أي كأن رجل على خشبة في نصف البحر عارف ان احنا عمرنا ما هنتصورها لان عمرك في حياتك ولا حصل ليك ولا لواحد صاحبك ان انت قررت ان انت تبقى على خشبة في نص البحر بس انا هقول لك تصرف تاني كنا ذكرناه قبل كده ان انت واقف قدام معمل والمعمل ده نتيجة تحليل انت عندك سرطان في المخ ولا لا انت عارف ان النتيجة هتطلع كمان 3 دقايق 5 دقايق فانت واقف قدام الباب مستنيها ممكن تعمل ايه ممكن تخش تقنع الدكتور ان هو معلش خليها نيجاتيف عشان خاطري طب تدي رشوة لصاحب المستشفى طب تخش تبوظ التحليل طب تعمل ايه مفيش تنقطع الاسباب تماما فتعمل ايه يا رب مضطر تدعي ما عندكش حاجه تانية تعملها تقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب والله هتوب وتربط بقى بحاجات تانية انت عمرك ما كنت متخيلها يا رب والله هتوب يا رب والله والله انا اسف والله يا رب يا رب طب هتصدق طب هغير ما اعرفش ايه طب هاحسن لمين طب هبر مين طب طب طب طب, طب مش قادر يوم طالع لك بره قايل لك positive او negative positive يركبك الهم negative تطير من الفرحه مين اللي قدر ده ربنا عشان خاطر كده انت رفعت ايدك ليه قلت له يا رب الشاهد كن متيقظا لا تسترسل قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خمسة كنا من الحاجات اللي احنا بنقولها انها بتوقعنا والشيطان بيوقعنا بيها المشاكل بين الناس عشان خاطر كده ربنا بيقول لك في آية تانية وقل لعبادي يقولوا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن تقول إيه التي هي أحسن تتكلم بالتي هي أحسن وتسمع بالتي هي أحسن وتعترض بالتي هي أحسن وتوافق بالتي هي أحسن يبقى ألفاظك أحسن ألفاظ مين يزعل منك محدش هو ربنا قال كده إن الشيطان إن الشيطان ينزغ بينهم تيجي أنت تقول كلمة الشيطان ينزغ في كلمتك دي نزغة يسمعها التاني بتوجه يخلي يحصل بينك وبينه مشكلة طب ما لو سمحت حافظ على لسانك بقى حافظ على لسانك مش أي حاجة تتقال ومش أي حاجة تتقال في أي وقت مش أي حاجة تتقال ومش أي حاجة تتقال في أي وقت فالحاجات اللي ملهاش لازمة تتقال اللي تخسرك ما تكسبكش ما تقولهاش والحاجات اللي تكسبك قولها الحاجات اللي تتقال بس ما ينفعش تتقال دلوقتي ما تقولهاش لأنك لو قلت حاجة فرصة الشيطان يخش فيها ينزغ النزغة من هنا وتحصل عداوة فخمسة حسن الخلق حسن الخلق اعلم أن الشيطان يتربص للجميع فحسن خلقك حتى لا يوقع بالجميع ستة ستة الصحبة الصحبة قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد واصلة عليكم بإيه بالجماعة خليك وسط الناس الصالحين وإياك والفرقة اتنينات اتنينات تلاتات اربعات كده لا عايزين نبقى كتير ولما يحصل نبقى ماشي اكبر عدد ممكن ينفع ليه أول ما تبقى لوحدك قال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القصير ذئب معدي لا شوية غنم موجودين مع بعض يقول لك والله اللي في النص ده إيه حكاية حكا... لا طبعا إنما في واحد شريك كده مش فاهم حاجة ماشي راح يتمشى قال لك أنا هروح أبص جاله موبايل ولا حاجة ماشي على جنب كده ولا حاجة ده اللي يحصل فيه إيه يتاخد ده اللي يتلقط ده اللي يتجاب فالشيطان مع الواحد بس مع الاثنين ايه ابعد طب ومع الثلاثة ابعد من الاثنين طب ومع العشرة ابعد وابعد فكل ما كترنا على صلاح كل ما كنا ابعد عن الشيطان قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ناس كتير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واخدين بالكم دي ناس مالها مخلصة ناس مخلصة فمحفوظين بحفظ الله عز وجل من الشيطان ولا تعد عينك عنهم ما تلتفتش عن دول مش لقيت صحبتك الصالحة ما تلتفتش عنها عشان لو التفت هتقع وبالمناسبة اللي بيقع مش عامل حسابه يقع ده هو اللي بيقع هيلاقي نفسه متعافى على الأرض بيقول إيه الله هو أنا وقعت ولا إيه آه وقعت والله وقعت منهم بقى بيقع وهو مش حاسس فنسأل الله عز وجل العفو والعافية كن في صحبة صالحة ستة سبعة الذكر سبعة الذكر اعلم أن الشيطان لا يسكن قلبا فيه ذكر الله ما اعرفش ما يقعدش على بعضه ما تجيش معاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا وإن دخل فلم يذكر اسم الله الداخل يعني ما ذكرش اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت فإن أكل ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء طول ما أنت داخل بيتك كده أول ما تدخل تذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى أنصحكم بقى بمختصر النصيحة بتاع الشيخ محمد إسماعيل المقدم تمام في الأذكار كلها داخل بيتك تقول خارج من بيتك تقول دايما تذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ عشان خاطر الشيطان فعلا سيوقع بك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر فقال له يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت وأنا الحتة دي بتعجبني قوي عارف أنت لما إيه يكون الفصل فيه 25 طالب تمام يجي الأول على المدرسة يسأل المستر مثلا سؤال معين فيقول له ده سؤال مهم جدا عارف انت الجو ده لو قال لك بقى الواد مراد اللي هو عنده 36 سنة وفي أولى ثانوي تمام سأل المستر سؤال هتهتم ان انت تعرفه ده ساقط وضايع وما فيهوش اي حاجة انما لما يجي الدحيح يسأل ويقول سؤال مهم جدا تهتم احب انا الحاجات دي قوي السؤال اللي يسأله ابو هريرة للنبي يعني قول لي انا حاجة لوحدي السؤال اللي تسأله سيدة عائشة للنبي الذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يخش للسيدة فاطمة يقول لها ايه فاطمة بقي قولي ده بابا مين بابا محمد عليه الصلاة والسلام ودي مين فاطمة فلما تيجي يعني انا احب الاحاديث دي قوي بصراحة تحس ان هي دي منزلة الكبار دي منزلة الكبار أبو بكر الصديق راح قال النبي أقول إيه فقال له قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا, أن لا, أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أبو بكر بالذكر ده والنبي ما ينساش ان من ضمن اهم الحاجات اللي لازم يستعيذ منها مين الشيطان ذكر ربنا الذكر عشان خاطر كده في كل حاجة في حياتنا يا جماعة في ذكر لما تيجي تاكل بسم الله خلصت الحمد لله تخرج بسم الله داخل بيتك بسم الله هتقرأ قرآن بسم الله نزل عليه كرب لا حول ولا قوة إلا بالله نزل عليك نعمة الحمد لله مسافر في دعاء للسفر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى اللهم آيبون لما ترجع آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أي حاجة أي حاجة فيها ذكر شو برق في ذكر تشوف تسمع ريح في ذكر ينزل مطر في ذكر زاد علينا في ذكر شوف حاجة جميلة في ذكر شوف حاجة تستعجب في ذكر كل حاجة فيها ذكر ليه كل حاجة فيها ذكر عشان ربنا يحفظك بالذكر ربنا بيحب الذكر ربنا بيقول ايه واذكروني اذكركم عارف انت واذكروني اذكركم دي عشان خاطر كده بعد الصلاة واحنا بنختم الصلاة بنعمل ايه يا بنذكر ربنا بس مع الأسف بقى في ناس بتكروت تحس ان الشريك سافر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا ومضارب الواحد على طب وبعدين يا ريس زي اه سلام بركاته سلام بركاته طب هو ايه اديني جملة مفيدة سم بركاته دي ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايز تختصر قول السلام عليكم انما سم بركاته دي انه ابجديات عبري مش ممكن اه يعني في في حاجات وانت تبقى ايه ايه ايه ايه يقوم بقى قايلها لك بالراحه على اساس انت ما بتفهمش بقى وهو راعى ظروفك انت اللي بتتكلم غلط فعلا فالذكر يتقال ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل يقول إذا ذكرني في نفسي عبدي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه فعارف انت لما يعني دايما كنت اقول للناس في الاذكار وانت بتذكر ربنا ما تركزش مع الذكر اللي تحت قد ما تركز كمان على الذكر اللي فوق هنا دلوقتي وانت بتقول سبحان الله نفسك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ايه اللي بيحصل فوق ربنا بيذكرك بيذكرك كده كده اه يعني ربنا بيقول حسام هيكل بالاسم فضحتك آه. ربنا بيقول أه سامح بالاسم مصطفى بالاسم أه أه محمد بالاسم بالاسم بالاسم كده يجي كده في نفس مين ربنا اللي هو يعني انا امشي ازاي بقى بين الناس بقى بعد كده يعني مش فاهم انت ذات نفسك هتبقى طاير لو استحضرت ان ربنا جاب سيرك ذكرك وفين في نفسه وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه طب طب ما يلا بقى طب ما فكرة يعني عايزين يتكلم علينا ونذكر في السماء على فكرة ده مش في واحد هيروح يذكرك في السماء ده مين اللي هيذكرك في الملأ ربنا بنفسه يعني جل جلاله هو الذي سيذكر اسمك بنفسه طب ما والله فكرة فكرة عبدي فلان بيحبب الناس فيا عبدي فلان بيدل الناس عليا عبدي فلان بيحمدني عبدي فلان بيسبحني عبدي فلان قال اسمي عبدي فلان عبدي فلان فرصة اسمك يتقال فوق يذكر اسم ربنا يعصمك الله عز وجل من الشيطان ومن أهم الأذكار لا شك الاستعاذة ذات نفسها الاستعاذة ذات نفسها اللجئ لله عز وجل قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ففكرة إن أنت لما تيجي تخش على طاعة تقول ايه داخل على تقرا قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب يجي يلطشك الشيطان واحده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان شيخنا يقول لنا ايه المشكله مش في ان احنا مش بنستعيذ بس المشكله ان احنا مش بنعرف نستعيذ اصل اللي يجي يستعيذ برضه يقول لك ايه يجي واحد يشكي لك يقول لك بيجي لي حاجات خيالات في في الصلاه ووساوس واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبتف على اللي جنبي ثلاث مرات تمام طبعا هي مفترض ان هو الانسان يبثق كده يعمل ايه يعني كده تقعدش انت بقى يعني اللي جنبك ده برضه بني ادم هو انت انت اصلا بتعملها في مين في الشيطان مش في زميلك اللي بيصلي جنبك بلاش الروح الانتقاميه تخرج وتحوله الحديث تمام فلما يجي الانسان يجي يقول لك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجي يقول لك ايه ولسه الوسوسه موجوده ايه ايه ايه اللي حصل كان شيخنا يقول لنا هي مشكله مش في ان هو ما اتعودش المشكله ان هو مش بيعرف يستعيذ عشان يستعيذ التجئ احتمي كانه بيقول له ايه الحقني يا رب الصلاة هتضيع الحقني هل هو بيقول بقى ايه الحقني ولا بيقول ايه اعوذ بالله الرجيم اعوذ بالله الرجيم اعوذ بالله الرجيم بيقول ايه كده اعوذ بالله الرجيم اعوذ بالله الرجيم كله كله يضغم في كله ويدمج في كله وكل حاجه بتروح في, في تمام كله بيروح هو بيقول دي ولا بيقول بقى واحده اعوذ بالله طالعه من القلب الحقني قبل ما تطلع من اللسان اعوذ عارف دي لما يقولها أما يجيب المضطر إذا دعا واحد خايف على الصلاة إن هي تضيع طب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طالعة من جوه يعيذه الله جل جلاله يعيذه فلما تيجي تستعيذ استعيذ إيه؟ استعيذ بجد استعيذ بقلبك ولسانك سبعة الذكر الذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كنا ساعات نقعد نعملها كده تلاقي واد خارج لك بعد خمس دقايق يقول لك خلصت المئة مرة تيجي تبص له كده خلصتهم ازاي ما ينفعش على فكرة مئة مرة دي محتاجة لها تلت ساعة 18 دقيقة إنما الكروتة شغل سمبركاته خلصها لك في, في ثلاثة فنتو سامية ف استعن بالله واستطعم الذكر ثمانية والأخيرة لا تمل من الاستدراك هتقع اه هتعصي اه هتخالف اه عن عمد ايوه هتعمل المخالفة وانت مستمتع بيها بالظبط هتنسى اللي احنا قلناه احيانا وممكن كثيرا طب اعمل ايه لا تمل من الاصلاح والاستدراك تزهقش اوعى إيه تزهق من نفسك اوعى إيه تزهق من مشروعك خسرت قوم عندك بزنس عالي جدا المكسب فيه جنة عرضها السماوات والأرض تخسر ممكن إنما على الطريق هقوم وأصلح وأعوض خسارتي أتخبط وارد أنسى احتمال يزين ليا ممكن بس في الآخر هقوم قيل للحسن البصري رحمه الله ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود كأنهم رايحين يجلدوا نفسهم قدام الحسن البصري احنا مكسوفين احنا ما ننفعش في الطاعة دي خلاص نستغفر ونعود ونستغفر ونعود ونستغفر ونعود احنا مش نافعين لا تنفع الحسن البصري قال ايه قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه الشيطان نفسه بس يجيب منكم دي ان انت تتوب وترجع وتتوب وترجع وتتوب وترجع وتتوب وترجع فتزهق فتقوم اعمل ايه تبطل تتوب ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا بس خلاص شكرا اوعى جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله أحدنا يذنب ذنبا قال يكتب عليه قال ثم يستغفر الله ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يفعله مرة أخرى قال يكتب عليه قال ثم يستغفر الله ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يعود مرة أخرى قال يكتب عليه قال ثم يستغفر الله ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه ولن يمل الله حتى تملوا فإياك أن تمل تزهق أنا أنا شكلي مش نافع نفسه الشيطان يوقعك في دي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إياك أن تمل إياك أن تمل من إصلاح نفسك مشروعك للجنة ده أعظم حاجة في حياتك ممكن تتخلى عن أي شيء إلا ربنا والجنة ربنا يكتب التوفيق للجميع ثمانية واحد استحضار العداوة وأساليب الشيطان اثنين الإخلاص ثلاثة الافتقار والتجرد أربعة التيقظ وعدم الاسترسال خمسة حسن الخلق ستة الصحبة سبعة الذكر ثمانية لا تمل من الاستدراك ثمان حاجات حطهم كده قدام عينك ونسأل الله عز وجل القبول للجميع آخر خطوات وفرجات تمت بحمد الله صلى الله عز وجل أن تقبلها منا جميعا وسامحوني لو كنت قصرت وهذا جهد المقل ونسأل الله عز وجل القبول للجميع قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك